أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وأعزائي المشاركين معنا في غرفة البيل توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا وبرنامجكم حوار الحق يشرفنا اليوم بالو- بالحضور معنا جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا وتسابونا اهلا بيك مرحبا
آه، حوار الحق هو برنامج معد لنا جميعا كي نتحاور فيه بالكلام الصح الكلام الذي يتبع المنطق وله الدلائل والبراهين آه، بنبتدي الحلقة النهاردة بصلاة بيرفعها أوتسابونا وبيرفع قلوبنا معاه عند عرش النعمة اتفضل أوتسابونا اشكر محبتك وبشكر ترتيبات الله اللي دبرت وجودك ويانا وانا وجودي وياكم ووجود جميع الاحباء على البالتوك من جميع انحاء العالم مرحبا بكم في لقاءاتنا مجدده لنبدا برفع قلوبنا الى الله بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين إلهنا يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت لنا الرحمة ويا من عينك علينا من أول السنة إلى آخرها تهتم بنا اهتمام الأب ببنيه شكرا ليك يا رب من أجل كل ما صنعته لنا خلقتنا من البداية على أبهى صورة ومثال وعندما تشوهت صورتنا فديتنا وأعدت خلقتنا من جديد اسالك يا رب ان تبارك هذه الجلسه وكل الجلسات القادمه لمجد اسمك القدوس ولخلاص كل النفوس السامعه والتي سوف تسمع لانك احببت البشر وبذلت شخص يسوع المسيح كفاره وفداء لخلاصنا جميعا وروحك القدوس يعمل ويقرا على الابواب لكي يجذب من كل مكان أبناءك الضالين والتائهين يرجعهم إلى طريق الحق ومعرفتك فليتمجد اسمك القدوس يا سيد في كل كلمة نقولها ليأتي العمل بالثمر المبارك ثلاثين وستين ومئة من النفوس الراجعة إليك لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا لما ناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين آمين.
شكرا يا أوتسابونا مرحبا آه، معنا اليوم أحد العابرين من الظلمة إلى النور وسوف يقول اختباره وبإذن الرب آه، نسمع لأخينا العابر ابن البركة وهو بيشارك اختباره معنا تفضل تفضل يا أدم المايك معك
تفضل يا عزيزي
شكرا جزيلا آه، سلام ونعمة لقدس أبونا العزيز مرحبا قبل قدس أبونا يا أهلا آه، مبسوط أنا وفرحان جدا إن أنا موجود مع قدس- مع كل الإخوة دلوقتي شكرا وفرحتي أكبر إن أنا بشارك آه، بجزء بسيط آه، في عمل الرب وبأعلن عن عمل الرب في حياتي وجوده في حياتي آمين. آمين آه، مش هاخدش مقدمات كتيرة ولكن عشان آه، وقت البرنامج تعال.
آه الأول أنا قبل ما أتعرف على السيد المسيح أنا كنت إنسان مسلم عادي أيوة.
آه طبيعة أي واحد فينا آه، اتولد مسلم بالتبعية آه طبعا أنا هقول اسمي بس اسمي كان اسمي محمد آه من إحدى المناطق يعني ضواحي آه، جمهورية مصر العربية محافظة من الأقاليم يعني كنت شخص مسلم آه، وبدأ والدي يعلمني القرآن وأنا صغير عكس أخويا الأكبر مني فركز هو معايا قوي قوي ان انا احفظ القران وفعلا دخلت كتاب وانا صغير واتممت آه، ثلاث ارباع القران وانا في ثانيه ثانوي لان انا ما كنتش بدرسه كازهري فكنت باخد على قدر ما اقدر احفظ يعني في سنة 86 التحقت ب آه، آه، التحقت بالجماعة الإسلامية سنة 86 بالظبط ايوه وده كان بالظبط عندي حوالي 16 سنة مم.
واستمر الوضع معاهم فترة ما لا تقل عن 8 سنوات لغاية 92 يا. مم.
أو لغاية 94 بالظبط يا.
أنا انقطعت علاقتي بيهم نهائيا في الفترة دي آه، كنت متشدد و- وبحب ربنا بشكل غريب جدا وبعدين بدأ عندي شوية حاجات في الفترة دي إن أنا كحافظ القرآن وأنا صغير كنت بقرأ كت- كتير جدا يعني مم.
وبهتم قوي بتحصيل المعلومات من خلال كنت من خلال الشيوخ اللي كانوا معايا آه للاسف الشديد ان انا اسئلتي كانت موجزه ومش هقدر اسردها دلوقتي لان انا كاتبها في اختباري
أيوة.
فكنت بلاقي دايما الرفض وال- والتعنيف آه، بصراحه لان انا كنت مصر على حاجه واحده انه اللي يجاوبني يجاوبني من القران بس لاني انا طيب آه، آمنت واقتنعت أن كل كتب السيرة والتفاسير والكتب المحمدية آه.
كلها مشردة لأنها تحب نذكرها؟
إسرائيليات وأنها آه، يعني نذكرها ما- يعني؟
ملعوب فيها من من البشر يعني نذكرها بس فلما أنا ما لقيتش إجابات في طيب، الموضوع ده وشغل- اضطريت إن أنا شغل لي التايمر يا حبيبي شغل اضطريت إن أنا طيب، آه، أفضل في ال- في دراستي زي ما أنا ومن ضمن الحاجات دي آه، كانت يعني برضه معرفة عن المسيح والمسيحية إنه المسيح كنبي آه، أعظم بكتير أوي أوي من أي نبي موجود في القرآن لكن ما كنتش طبعا أقتنع ولا أعتقد إن هو إله زي ما أنا مقتنع الآن كل القناعة المسيحيين كانوا بالنسبة لي زي ما وصفهم لي القرآن إن هم نجس وطبعا معروف النجس إنه إن هو الشخص الذي لا يتوضأ بمياه الوضوء فلو عايزني أسيب المايك يا تي جي 20 آه، أنا ممكن أسيب المايك ولا أكمل
أخليك نكمل لو سمحت كمل الاختبار بتاعك الأخ ابن البركة كمل الاختبار بتاعك لو سمحت okay شكرا معلش آه كانوا مسحين بالنسبه لي ليا انا اسف يا واد سابونا حاضر بس يا ريت ما حدش يرفع ايده لو لو ان اي حد بيرفع ايده انا بضطر ان انا اوقف كلام يعني فكانوا مسيحيين بالنسبه لي اشخاص جيران ليا آه وبالظبط القران علمني ان انا ما ما اختلطش بيهم قوي وعلشان انا ما كنتش بحب المشاكل يعني كمان آه، مشكله ان والدي كان طيب جدا وكان بيحبهم خالص لكن انا ما كانش عندي استعداد بسبب التعليم المتشدده من اعضاء الجماعه والقيادات اللي كانت معايا آه، علاقتي بربنا كانت عاليه قوي قوي كانت مشاكل مع ربنا كتيره وكبيره قوي قوي وكان بيصل بينا الخناق صدقوني زي ما اكني ب- بعمل مع المسيح وقت الضيقه والزنقه فعلا انا كنت بحب ربنا قوي كنت بتخانق معاه من قلبي لان انا ما كانش ليا مشاكل مع محمد بعد ما اكتشفت ضعفاته الكتيره وزيفه وما كانش بيمثل لي اكتر من انه رسول ملزم ان انا اتبعه بتعاليم القران الاسباب اللي خلتني اشك في محمد انا ما كانش لي علاقه بيه جامد قوي لكن كان كل تركيزي مع ربنا لان انا اول حاجه اوجدتها في القران كانت التناقضات وطبعا انا عندي استعداد اسرد في وقت تاني ل- لو ربنا كر- يعني سمح بفتره اسرد التناقضات اللي عندي كلها والاسئله والمشاكل كلها كان اول حاجه تناقضات لان الله بيغير كلامه صدقوني من خلال التعليم انا النهارده كنت بتكلم في الموضوع ده آه كمان ان الله بيدي الوعد وما بيقدرش ينفذه في القران وكمان المشكله الكبيره ان انا ما لقيتش وعد صريح بدخول الجنه زي حتى الرسول نفسه ما لقيش وعد صريح يديه لنفسه لما سئل عن دخول الجنه ب- بضمان فقال ولا انا الا ان أتغ- حتى يتغمدني الله برحمته فقلت لنفسي اذا انا انسان بسيط و- و- و- و- و- ومعاصيه كتير وخطايا كتير بالدرجه دي ه- هدخل الجنه ازاي وانا كل يوم مستعد ان انا اقع في نفس المشكله مره ثانيه كمان آه، كان في يعني رعب من الله في القرآن بشكل بشع كله وعيد وعيد وعيد وعيد والوعيد لازم ينفذ لان النار كانت لا محالة طيب- مضمونة طيب يا عم للجميع ما فيش للجميع ما فيش كما يا في ابني سورة مريم.
التايمر يعني ومن منكم الا وارده وكان على ربك حتما مقضيا اما الوعي- الوعد بال- بالجنه والنعيم فما كان مبهم ما كانش واضح واساسي الحاجات اللي ساعدتنا على التغيير اولا آه، نعمه ربنا الكبيره جدا جدا في حياتي الشيء الثاني انعم ربنا عليا بنعمه حلوه جدا هي القرايه والتحصيل آه، يعني انا سبب التغيير ده والمشاكل دي كلها القرايه الكتيره والله اداني عقل ناضج بيفكر اكتر من انه آه، يعني يفضل مقفول قريت طبعا آه، في آه، طبعا كلها كانت اسلاميات انا ما بفتحش كتاب مقدس الا في 97 في سنة 95 أنا وصل عندي الموضوع للتعب النفسي وتركت الإسلام بالمرة وألحدت لمدة ثلاث سنين لغاية آخر 97 في 97 بدأت أقبل السيد المسيح بعد ما قرأت الكتاب المقدس وبداية جاوبنا على كل الأسئلة اللي كانت في دماغي أولها كان في سفر التكوين وإجابة على حوالي 8 أسئلة من ال 16 سؤال اللي كانوا في دماغي بعد شوية بدات ان انا اتحرك بقوه مع المسيح واعلنت ده موضوع انا كنت عايش في بلد عربيه وهناك اعلنت ايماني وحصلت معايا مشكله هناك وبقت طبعا مشاكل كبيره جدا وربنا اتمجد في حياتي وحصل قرار ترحيل ليا ونزلت انا هنا البلد بتاعتنا اللي اللي انا منها طبعا و... وحصل بدايه ان انا اعلنت لاهلي آه، بعد فتره فتره ايماني بالظبط استمرت هناك في البلد لحوالي 8 شهور او 9 شهور اعلنت الاهلي في الوقت ده بسبب ولاد عمي كانوا معايا اصدقائي بلغوهم فحكيت لهم على ان فعلا الحقيقه وبعت لهم الاسئله اللي دايره في دماغي وبعت لهم انا ايه ل- لايه وصلت ومقارنه بين السيد المسيح ومحمد مقارنه بين القران والكتاب المقدس وربنا ادالي نعمه في الكتابات دي وصلتها لهم طبعا اقاموا عليا الحد بسرعه وكان اخويا مصر اصرار قاطع يطلع لي البلد دي يجي عندي هناك ويقنعني يا يبيح دمي يعني فربنا قفل البلد دي عليهم هنا وما خلاهمش يجوا هناك وكان مجد للمسيح ان انا اخد اللبن العقلي ب- بقناعه كامله ودخلت الكنيسه وكان عندي مشاكل طبعا في الموضوع ده هناك. اترحلت ونزلت البلد بتاعتي وبدات المشاكل معايا من اليوم ده وانا فعلا شايل صليب هو اداهوني المسيح علشان اقدر آه، احس بحلاوه الايمان وحلاوه عمل المسيح واحس كمان بس المنور اه في صوت كده
الصوت واضح في صوت اي الصوت كويس كمل اوكي شكرا شكرا آه، بقول ان انا آه، نزلت البلد من اول ما نزلت بلدي الحبيب ده اللي هي غالي علينا كلنا بدا الصليب اللي ربنا اداهولي علشان يعرفني قد ايه هو تعب من اجلي قد ايه هو اتحمل قد ايه هو شاف مهانه وذل من اجلي واحد زي انا كل يوم كنت بلعن وبسب في كل واحد يقول المسيح والمسيحيه والكلام ده كله طبعا قعدت فتره كبيره استغفر عن خطاياي دي واتوب اليه ويعني استسمحه ان هو يسامحني ولو اني كنت بحس ان انا مش ممكن يسامحني على كل اللي عملته لكن وعده الصريح اللي قال لي ان كل خطايانا الماضيه انه قد طرحها في بحر النسيان ولا يعود يذكرها مره ثانيه وطبعا الانسان العتيق قد مضى والكل قد صار جديد وطبعا الحمد لله ربنا اداني نعمه وقدر يستخدمني في حقله بفترات صغيره ويعني عندي استعداد ان انا اوهب حياتي كلها للمسيح وعندي استعداد اقول له يا ربي ها انا بين يديك شكلني كما تشاء اجعلني يا ربي كما العجين كما الطين في يد الفخاري انا بين يديك يا رب بقول لك يا ربي انا مستعد للمشيون اداه في ايدك تحركها في الخير كيفما تشاء لأن أنت إله الخير وأنت الخير نفسه يا رب وطبعا آه، مستعد لكل مجا... لمجاوبة كل من يسألني عن سبب الرجاء الذي أنا فيه ألا وهو السيد المسيح وخلاصه وعلى فكرة آه، بأعلن من مكاني هذا إن أنا لفترة ما لا تقل عن سبع شهور مطارد من آه،
صوت ناس حبايب قوي قوي على قلبنا كلنا بسبب ايماني بسبب عم آه، ده باختصار يا استاذ ابونا ال- آه، الموضوع بالنسبه لي ويا ريت انا لو عندي كلام تاني مطلوب مني تبلغني بيه المايك معاك يا استاذ ابونا
آه، شكرا آه، اخونا الحبيب آه، ابن البركه الرب يبارك حياتك ومبروك عليك الخلاص اختبار رائع وكلنا هذا الرجل آه، احنا احببنا المسيح لانه احبنا اولا كما هو مكتوب آه، ايه راي قدسك في الاختبار الرائع ده
آه، الحقيقة أنا شخصيا بعتبر إن الإنسان اللي بينتقل من الإسلام والإسلام زي ما احنا عارفين كلنا عامل قلعة حصينة مدبجة بالأسلحة وسيف الإسلام مشهر على اللي يعتب بس بر البوابة أنا بعتبر إن اللي بيعدي ده ده بطل لأن ما فيش إغراء مادي ولا جنسي ولا مراكز لكن ده بيجي بإيمان واثق وبيتعرض للآلام زي ما بيقول الصليب إذا العبور خارج هذه القلعة عبور أبطال أبطال وخارج عن إيمان بالله الحي واختبار حي زي ما شفنا في اختبارك وزي ما شفنا في اختبار الكثيرين من الأحباء واختبار آه، أخونا المبارك النهاردة آه، لكن ليا شوية أسئلة يا عزيزي الفاضل لو تجاوبنا عليها أو توضحها يعني إيه موقفك وإزاي تحول من أن النصارى كفرة ومشركين بالله وبيعبدوا ثلاث آلهة إلى القناعة بأن احنا بنعبد إله واحد مش ثلاثة آلهة دي واحدة السؤال التاني برضو موقفك وانت لمست لمسة بسيطة عن شخصية المسيح ازاي كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله وبعدين ازاي انت النهارده بتقول فعلا حقيقة المسيح الله المتجسد في البشر فدي حتة نواحي عايزينها تتضح عشان خاطر معانا في الروم من كل بقاع العالم أحباء مسلمين نعزهم ونحبهم وهم كلهم هذا الرجل اللي بيتشكك في الإسلام واللي عنده تساؤلات واللي مش لاقي لها إجابات فالنهاردة احنا بنعرض ليهم الموضوع عن خبرة إنسان إزاي فهم هذه الأمور الصعبة وبعدين اللمسة الروحية في حبك للمسيح وموقفك من صليب المسيح كاختبار خلاص وفداء وشعورك نحو الله الآن ونحو أهلك الآن فيا ريت تاخد المايك وتحط لنا نقط على الحروف في وقتك الباقي لأن أنا عارف أنك أنت كنت خايف أنك تاخد وقت طويل لكن أنت أخدت نصف وقتك فممكن أنك أنت توضح لنا الحاجات دي في الوقت الباقي تفضل معك المايك مشكورا اخونا الحبيب اتفضل خد المايك ويا ريت توضح النقط اللي قدس ابونا اتكلم عنها عشان ربنا يباركنا بسماع اختبارك الرائع اتفضل ادمن لو سمحتوا ممكن تدوا للاخ ابن البركه المايك
انا طبعا عارف آه،
آه، الصوت مش كويس
okay شكرا يا
الحقيقه الصوت الصوت مش آه، واضح ابن البركة آه، المايك بيقع منك اتفضل عزيزي معاك المايك ولو حصلت اي مشكلة آه، انا هاخد منك المايك اتفضل معاك المايك
الوقت قرب ينتهي طيب ممكن ننقل آه، آه، ادمن الى موضوع تاني في الفقرات عشان خاطر الوقت انتهى دلوقتي منه والاتصال انا اديه بي
في طب احنا احنا احنا هنكتفي ده دلوقتي بال- بالقدر ده من الاختبار عشان آه، الوقت ل- للاسف ال- طبعاً العطل في الصوت وهنبتدي عشان آه، نحضر لموضوع اليوم لان موضوع اليوم موضوع شيق جدا. آه، قبل ما نبتدي احب آه، نقرا من سفر ارميا وابتداء من العدد 23 من- من الاصحاح التاسع وابتداء من العدد 23. هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه بل بهذا لا يفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض لأني بهذه أصر يقول الرب آه، عايزين نعرف مين هو الله وما هي دلالة لفظ الله موضوع شيق وموضوع حيوي لينا كلنا لأن احنا بنستخدم نفس اللفظ في الكتاب المقدس في الترجمة العربية فقدس أبونا هيكلمنا النهاردة في موضوع اليوم أصل لفظة الله وتفضل قدس أبونا
شكرا جزيلا عزيزي الفاضل والحقيقة ده أمر مهم جدا وموضوع أحدثنا في هذه الحلقات هو عبارة عن التعريف بالمسيحية والتعريف بالإسلام ناخد موضوع من هنا ونشوفه على وجهة نظر الدين الآخر لأن اللي حاصل إن مسيحيين كتير ما بيعرفوش حاجة عن الإسلام وبالتأكيد مسلمين كتير ما بيعرفوش حاجة عن المسيحية فأنا اخترت شوية مواضيع عشان خاطر المسيحي يعرف وجهة نظر المسلمين إيه والمسلمين يعرفوا وجهة نظر المسيحية إيه في هذه المواضيع وأول حاجة هي لفظ الجلالة لفظ الله العظيم القدوس نعم.
بالنسبة للمسيحية بنؤمن أن الله كشف عن نفسه للبشر لنا في معاني بندركها فايه هي المعاني بتاعت الله في الكتاب المقدس يعني مثلا لما موسى ظهر له الله قال له اذهب الى الشعب وخلصهم وحررهم من ارض العبوديه ارض مصر قال له طب ولما يسالوني عنك اقول لهم انت مين ده حته مهمه قوي لازم تعرف شخصيه الله اولا عشان تكون علاقه وإياه من خلال هذه الشخصية فقال له روح قول لهم أنا أهية يعني إيه؟ دي كلمة عبرية معناها الموجود أصل الوجود فالتعرف على الله أنه الموجود وأصل الوجود واللي أوجدك فلما تكون علاقة مع الله بهذا الأسلوب هتقدر تفهم انك انت موجود في الله الله الموجود الذي اوجدك وايضا من الاسماء الاخرى لله في الكتاب المقدس لفظه ايل ايل ايل يعني معناها وحداني الوحدانيه وعشان كده بنسمي عمانوئيل كلمه عبريه معناها الله معنا الله الواحد ويانا فنحن نؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له هذا هو ايماننا نحن لا نشرك بالله وايضا في كلمه اله اله اله اله معناها القوه الله القوي الله المهيمن على كل العالم وفي جمعها بقى إله جمعها إلهيم الياء والميم في اللغة العبرية زي الياء والنون أو الواو والنون في العربي فإلهيم جمع الله طب ما هو شرك أهو تقول جمع جمع إله إله قوة يبقى دي القوة يبقى الله جمع ما أنتم بتؤمنوا هو بالشرك لا نحن نؤمن بوحدانية الله لكن جمع صفاته الوجود والعقل والحياة الروح فإذا هو من جهة أنه إله واحد نقول إله ومن جهة أنه جمع الصفات الذاتية اللي بدونها لا يوجد الله يبقى إلهيم الله الموجود العاقل الحي بروحه دي أسماء الله واضحة عشان خاطر واحنا بنتعامل مع ربنا يبقى لنا صلة بيه كبيرة وبعدين أيضا اسم يهوه اللي هي أهية اللي هي اللي أنا موجود يعني وفي أدوناي يعني مولاي اسم مولاي في العهد الجديد أيضا عندنا اسم ثيوس ثيوس يعني طبيعة اللاهوت وجاية منها theology لأنها اسم يوناني و- وده موجود في Theological Dictionary of the New Testament واضح في اللغة القبطية الله اسمه بنسميه باسم جميل قوي اسمه إفنوتي إفنوتي معناها الربان المدبر المدير زي ما نقول بتاع المركب النوتي بتاع المركب او افنوتي اللي هو ربان هذا العالم اذا علاقتنا باله قوي وجبار طب في الاسلام عشان خاطر نخش في الرؤيه بقى من الاسلام ده لفظه الله في المسيحيه الله الموجود الله القوي الله اللي معانا اللي هو ويانا الله سيدي والهي ومولاي طب في الاسلام لما نرجع بقى الى الاسلام ونشوف لفظه الله في الاسلام وعايز اقول ان الم... الاسلام آه، لما يجي يتكلم عن الله يقول الله حتى في الترجمه الانجليزيه ما يقولش عليه جاد
نعم.
لا يقول له الله ايه ال ال اتش الله اذا الله شيء مختلف عن الجاد اللي هو مختلف عن الله الاله الذي احنا لما جم يترجموا الكتاب المقدس العربي فاخذوا الكلمه المستعمله الله لكن هي الهيم اله طب الله اصلها ايه العربي بقى لما مش راضيين يترجموها جاد ويترجموها الله I believe in الله انا اؤمن بالله طب ما I believe in God لا ان الله ليه لان اله الاسلام هم اللي بيقولوا ان هو مخالف للاله الذي نؤمن به طب جايه منين اصلها بقى لازم نعرف هي جايه منين على اي حال ده كتاب اسمه الاسطوره والتراث بتاع آه، الدكتور السيد القمني قبل ما
يتهدد
قبل ما يعتزل قبل ما يعتزل
الاسطوره والتراث اي اعتزل تحت التهديد وتحت الارهاب مسكين يا خساره يا حرام الراجل ده قال في الكتاب بتاعه في صفحه 155 قال ليس بخاف ان كلمه الله ايه ال ال اتش الله هي من ال والهون واله اللي كانت في الجاهليه الله طيب وايه ال ده بقى لا كمل برضو قال وقال ان ال ده هو اسم اله القمر يعني القمر كانوا بيسموه ال القمر ويعني ايه ال يعني المفتخر او الفاخر فالقمر كان المفتخر وكانوا بيعتبروا ان القمر اكبر من الشمس لان اول ما يجي الليل الشمس تختفي ولكن الشمس مش قادره على الضلمه لكن مين اللي قادر على الضلمه القمر يبقى اذا القمر هو المفتخر هو اللي قهر الظلام عشان كده كانوا بيسموه الله اكبر القمر ومن هنا اتت تسميه الله في الجا... في الاسلام من الاسم الاله القمر في الجاهليه الكلام ده بمرجعيه مش من عندي الكلام ده موجود في الكتب ويذكر ايضا في هذا الكتاب والمرجع يقول عقيدة الجاهليين بيقول لك لما جامع ال إله القمر جامع الم- مدام إيلات ما هو ال والمدام تبقى إيلات وإيلات هي الشمس إلهة الشمس فلما اتجوز ال بمدام إيلات خلفوا العزة ولحد النهارده بنلاقي ان العزه لازقه في القمر على المنارات او المآذن بتاعه الجوامع والقباب ال- الهلال وفي ديله بنته اللي هي العزه وعلى فكره العزه معناها العزيز وده كله ذكره سيد القمني وعشان كده ايه كتموه مسكين آه، في دائره المعارف Encyclopedia of Religion and Ethics هذه ال encyclopedia بتذكر في في العدد السادس في ال volume السادس وعدد وصفحة 248 بتقول ايه بتقول الله في الجاهلية هو مذكر اللات واللات هي الإله الشمس والعزى ابنهما بنتهما معناها العزيز وتؤكد دائرة المعارف الإسلامية قبل ما يشيلوها من السوق بالمناسبة آه كل كتاب احنا بنتكلم عنه هنا في البرنامج بتاعنا بيتشال من السوق فدائرة المعارف الإسلامية ولما اتكلمنا عن السيد الإبني شالوه برضه من الكتابة يا جماعة ليه بس بتشتغلوا شغل النعامة وتحطوا راسكم في التراب ما تفكروا وردوا بالكلام بلاش تتسحب الأمور من السوق خلي الناس تفكر دائرة المعارف الإسلامية في صفحة 1008 تقول اللات مأخوذة من كلمة الله والعزة معناها العزيز ده دائرة المعارف الإسلامية ما احنا ما بنجيبش كلام من عندنا الكلام ده كله موجود في المراجع الإسلامية وجاء في تفسير ابن كثير على الإنترنت إشارة إلى ذلك على سورة الأعراف يقول للاتي اللات مشتقة منها الله والعزة من العزيز ومنات من من المنان أرأيت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ها تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لا ترتجى فشوف اللات والعزة ومنات يعني ايه لات الله والعزة يعني العزيز ومنات يعني المنان لما تشوف اسماء الله الحسنى هتلاقي الله العزيز المنان فديت الاصول بتاعت الالفاظ وبتاعت الكلمات من نفس المراجع اللي احنا بنرجع اليها في اللغه العربيه آه وطبعا آه بحسب التحليل لهذه الامور ان محمد بدا بجذب محاولة جذب القرشيين إلى ديانته الجديدة فابتدى أن هو يستخدم أسماء وألفاظ الآلهة بتاعتهم وهناك أدلة في ال encyclopedia برضو دي الثاني Encyclopedia of Religion في page صفحة 299 بتقول أن هناك أدلة على أن محمدا في فترة من الفترات أراد أن يغير لفظة الله لأنها مأخوذة من اللات بكلمة أخرى يعني لما لقى القرشيين مش راضيين يقبلوا كلامه قال لك طب انا ايه اللي زنقني بقى على على اللات بتاعتهم فحب ان هو يغيرها بكلمه ثانيه كلام علمي منطقي وذكرت ايضا في نفس الصفحه لقد حاول محمد في البدايه ان يتجنب اللات إله مكة ولكنه بعد ذلك قبل الفكرة كان عايز يغير لأنه عارف مصدرها إيه فحب يغير الكلمة بتاعت الله اللي هي من اللات عشان كده المقريزي كتب إن أبو محمد مش اسمه عبد الله أبو محمد قال إن أبو محمد عبد اللات وعبد مناف عبد اللات ده المقريزي كتب كده المؤرخ العظيم وعلشان كده لما الكاتب السوداني كتب هذا الكلام كفروه كانوا هيقتلوه الراجل قال لهم ده مش انا اللي قلت ده المقريزي اللي بيقول الكلام ده مش انا اذا هذه هي معاني الفاظ الله اللي في الاسلام وعشان كده يذكر القرطبي القرطبي في تفسيره لسورة الأعراف أيضا يقول نزلت الآية في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته يا رحمن يا رحيم فقال رجل من مشركي مكة أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا فما بال هذا يدعو ربين رحمن ورحيم وبرضه واحد تاني كان بيصلي ويقول الرحمن يخاطب الله الرحمن فأبو جهل قال له لقد أمرنا محمد وأصحابه بعبادة إله واحد فلماذا يدعونا لإله آخر هو الرحمن الكلام ده في القرطبي تفسير القرطبي إذا العملية في البداية بدأت اللات فخد منها الله المذكر اللي هو إله القمر واللات بتاعت الشمس بعدين زود الرحمن وزود الرحيم وهم دولة اللي بيتقال بسم الله الرحمن الرحيم جاءت البسملة آه، أنا تعليقي على هذا الكلام أولا عزيزي المشاهد هل عرفت أصول الألفاظ وأصول الكلمات عود أنا ما بقولكش خد كلامي قضية مسلمة لا عود إلى دائرة المعارف الإسلامية عود إلى تفسير ابن كثير عود إلى تفسير القرطبي عود إلى المراجع دي كلها وادرس أنت بهوادة وبساطة كده وفكر ما تاخدش الأمور مسلمات لأن ما حدش مسؤول عن أبديتك أنت المسؤول عن أبديتك الله يقول لك أنا سمعتك الكلام ده عشان ألفت نظرك وأوجه نظرك إلى الحق ففكر من أجل خلاصك ومن أجل أبديتك يهمني أنك تبدأ علاقة واعية مع الله بعد أن عرفت المدلول الحقيقي كلمة الله اللي مش عايزين يترجموها إلى جد لأنها جاية من اللات إلهة الشمس والله ال إله القمر هل تعبد إله القمر إلى اليوم؟ ده الأصول إذا كان ال... بيقصدوا الله الخالق والجاد الحقيقي كانوا ترجموها جاد لكن هم متمسكين بالألفاظ بتاعت اللاتي والله ال وإن شاء الله في حلقات أخرى نناقش صفات الله الفائقة عشان نقدر نتعرف على صفات الإله الذي نتبعه الإله الذي نعبده هل تفكر؟ هل تريد أن تبدأ؟ ديكارت الفيلسوف قال أنا أشك إذا فأنا أفكر إذا فأنا موجود أنت موجود أكد وجودك بأنك أنت تشك في كل حاجة وتبحث فين الصح وفكر تثبت أنك أنت موجود لأن الله موجود وأوجدك لكي تتمتع بهذه الحياة على الأرض وفي السماء ودي أول حلقة لينا في هذه النهضة المباركة الله يكشف ذاته لك يا إلهنا الطيب الموجود قبل كل الدهور الذي أصبح معنا وأوجدنا أسألك أن تعلن عن ذاتك لكل إنسان يشاهدنا أو يسمعنا ليتمجد اسمك القدوس في حياتنا جميعا وليعرفوك المعرفة الحقيقية لأن هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك وليتمجد اسمك القدوس أمين تحياتي ومحبة قلبي وحبي لخلاص كل نفس تسمع وللتعرف على الإله الإله الحقيقي المعروف مش الإله الغامض الذي لا يعرف سلام الله وإياك رب معك أمين ومعك ومعك يا أتسابونا شكرا لاي تي في 9 لو سمحتي أدمن آه، نبتدي الأسئلة ويا ريت نراعي الوقت في الأسئلة لايف تي في 9 لو سمحت خد المايك عشان الأسئلة
آه، شكرا جزيلا آه، أبونا وشكرا جزيلا آه، أحمد آه، احنا في أسئلة كتير جات لنا آه، ويا ريت اللي يحب يسأل يا ريت يبعت لأي أدمن من الموجودين آه، علشان آه، لو في حد ما بيحبش يطلع المايك يسأل السؤال يعني آه، طب غليون اتفضل معاك المايك
آه، سلام المسيح معاك وشكرا يا قدس ابونا ومبروك اخونا اللي اتنصر آه، ابن ال... ال- ومبروك لكل متنصر آه، في البدايه قدس ابونا انا عايز اسال سؤال اذا كان الهنا آه، ك- يعني هل معنى ذلك ينبغي ان نغير كلمه او اسم الله من الكتاب المقدس آه، مع احترامي ان الهنا ليس اله المسلمين بكل صفاته فما هي الكلمه التي نستخدمها من خلال المق... الكتاب المقدس لنفهم معنى الله وبعد ان عرفنا ان الله آتية من اللات والعزة وسلام المسيح معاكم مبروك لكل متنصر ومتنصرة معاك المايك يا أدمن اتفضل اتفضل أتسابونا ويا ريت ده فعلا سؤال الجدير بالإجابة لأنه أيوة صح.
جاء على يسر عقول الله.
الناس جميعا طبعا اتفضل تمام.
حضرتك.
هو بداية ينبغي أن نعرف أن كل كلمة نستخدمها في اللغة لها معنى أصلي ولها معنى اصطلاحي معنى أصلي ومعنى اصطلاحي مثلا لو قلنا الدبابة دبابة الحرب لها معنى أصلي وهو كل ما يدب على الأرض يبقى دابة أو دبابة المعنى الاصطلاحي تقول دبابه حرب بقت حرب نعم.
مش كده؟ فكل كلمه لها معنى اصلي ولها معنى اصطلاحي فكلمه الله لها معنى اصلي اللي هو اله القمر جوز المدام ايلات هو مستر الا وهي مسز ايلات ده المعنى الاصلي لكن هذا لا نقصده لكن انا لما جه الكتاب المقدس يترجم من اللغه العبريه ومن اللغه اليونانيه الى اللغه العربيه فبيترجموا باللغه اللي يفهمها الناس فالناس بتفهم الله اللي هو افنوتي اللي هو ثيوس اللي هو يهوى فاصبح الكلمه لها مصطلح جديد غير المعنى الاصلي بتاعها فكنت نغير الكلمة إلى شيء تاني هذا متروك للاهوتيين والمختصين والناس اللي لهم شأن لكن أنا راجل غلبان بتكلم كلامي مرسل لعل أذنا تسمع لا أكثر ولا أقل لكن بعود وأقول أن هناك معنى أصلي للكلمة ملناش دخل به ومعنى اصطلاحي اللي بنقصد به الله الموجود والذي معنا وهكذا بس.
امين يا أستاذ أبو. شكرا آه، ادمن لو سمحتي ال- السؤال اللي يليه آه، وشكرا لعدم الاطاله لو سمحت اتفضل آه،
شكرا آه، جزيلا ابونا وشكرا آه، احمد آه، طب بعد اذنك خير وابن ابو لهب ولافبرج معلش ندي فرحه المايك علشان آه، فرحه بيبقى عندها اسئله مهمه اتفضلي يا فرحه وهرجع لكم تاني حالا اتفضلي يا فرحه معاكي المايك
آه، سلام للجميع شكرا آه، حنا شكرا يا أتبونا الحقيقة أنا عندي سؤال هو آه، آه، في آية في آه، الإنجيل المسيح بيقول فيها على الصليب إلي إلي أو إلهي إلهي لما شبقتني أنا عايزة أعرف هل المسيح هنا كان بينادى الله وازاي يكون الكلام ده اتفضل مع اسره المايك
آه، سؤال مهم برضه يا أتسابون لا طبعا انا برحب بالاسئله لكن انا مش هقول لكم لا تسالوا عن اشياء إن تبدى لكم تسيئكم انا مش هقول كده احنا بنقول اسالوا تعطوا خذوا تجدوا آمين.
اقرأوا يفتح لكم ده الكلام بتاعنا في كلام المسيح اللي علمه لنا فمرحبا بكل الاسئله هو الحقيقه الكلام اللي قاله السيد المسيح دهوت على الصليب شمل لفظين احنا اتكلمنا عنهم ايل فقال اي لي يا الله بتاعي إيلي وإلوي إلوي اللي هي إيلوه اللفظة الثانية اللي احنا قلناها فإذا الاثنين بمعنى واحد الإله القوة إله القوي طب المسيح كان على الصليب بيقول إلهي إلهي وإلوي إلوي وإيلي إيلي ألا طب أمال إزاي بتقولوا إن المسيح هو الله؟ مشكلة وطبعا آه عايز اقول كلمه دايما بتحفظ ان انا اقولها باستمرار وهي أن أنصاف المتعلمين أخطر من الجهلة نعم قيل لي إنها كلمة تجرح ولكن أنا لا أبغي بها جرحا لكن أبغي بها السطحية والجلونة فواحد يقرأ الحكاية ديت وعايز يهاجم المسيح والمسيحية يقول لك أه طب ما أنتوا عندكم المسيح بيقول إلهي إلهي يبقى هيبقى فين بقى اتنفى كل اللي بتقولوه زي مره واحد جالنا في البالتوك وقعد يتناقش وهنا فاكره كان واخد اسم الشيخ مازن مش عارف هو ده اسمه الحقيقي ولا لا فبيقول لي اهو عندك بيقول كده وبعدين قال ايه وكمان في المزمور ده بيقول لك اما انا فصلبوه ده يهوذا بيقول اما انا فصلبوه قلت له يا عم لا قبل ما تيجي تناقش وتجادل وتحاور اتعلم لغه عربيه الاول هو انت فئم اللي بيقروا على الترب ولا شيخ خريج ازهر يا ابني مش اسمها اما انا فصلبوه دي اسمها اما انا فصلاه بس الالف بتتعمل واو لان الف مكسوره من حروف العله اه من حرف الالف ف وفي القران موجود كده طبعا طبعا حياة برضو بالواو فاللي أنا عايز أقوله أن السيد المسيح هنا بقى العلم الكامل والمعرفة الكاملة أن السيد المسيح هو بيقول هذا الكلام على الصليب بيستخدم تقليد من تقاليد اليهود اللي موجودين واللي صلبوه أن رئيس الكهنة يقف على المنصة عالي ويقول للناس مطلع الصلاة اللي هيصلوها ولحد النهارده في الكنائس موجوده وفي السيناجوجز بتاعت اليهود موجودين آه، الرئيس الكهنه يقول او الراجل المسؤول يقول آه، الاول مطلع المزمور والناس كلها تردد وراه آه، زي القران في الج- في الجامع برضه مهم.
الفاتحه ويبتدوا يقولوا الفاتحه نعم.
مش كده؟ فبرضه كده المسيح وهو على الصليب زي ما تقول قال لهم اقروا بقى الفاتحه ايه الفاتحه دي إلهي إلهي لماذا تركتني ده مزمور قاله داود النبي بلسانه لكن داود النبي هو بيتكلم عن آلامه أشار إلى آلام المسيح والمزمور يتكلم عن آلام المسيح ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عصامي عظامي داود ما حصلوش كلام ده لا طبعا اقتسموا ثيابي وعلى ردائي يقترعون داود ما حصلوش كلام ده ده لكنها مزمور كانت 22 يا نبوة.
شابونا.
مم؟
مزمور 22 مزمور 22 لداود الذي يبتدئ إلهي إلهي لماذا تركتني وده لفظ قاله داود نعم.
بس المسيح لما قاله مش بيتكلم عن نفسه بيقول يا جماعة قولوا المزمور ده قالوا المزمور ده اكتشفوا ان هو ايه بينطبق على المسيح امين ونبوة عن صلبه امين فأهلا وسهلا ومرحب بكل الأسئلة ويسعدنا أسئلتكم آه، شكرا يا أستاذ سابونا آه، ادمن اتفضلي الميكروفون معاكي ويا ريت آه، السؤال اللي اللي بعده آه، لايف تي في 9 لو سمحتي اتفضلي المايك يا ترى الصوت واضح آه، لو لو في مشاكل يا ريت لو ال control room يبعت لنا آه، حتى لو بالفاكس او باي حاجه
أنا جالي السؤال معلش إذا كان في لخبطة في ال- في البتاع عندي سؤال دلوقتي معايا سؤال بيقول لماذا تستشهد بمراجع أجنبية فهذه لا يعتد بها عند المسلمين على اعتبار أنها تعبر عن الفكر الغربي نعم.
يعني لما أنا استشهدت بالانسيكلوبيديا بتاعت religion and ethics ايوه بس انا ما استشهدتش بيها لوحدها انا جبت دائره المعارف الاسلاميه نعم.
وجبت غيرها الاسطوره والتراث للقمني وجبت غيرها ابن كثير نعم.
وجبت غيرها القرطبي يبقى اذا مش مرجع واحد اللي انا برجع ليه ثانيا دي نمره واحد نمره اثنين هذه الكتب ليست كلام إنشائي ولا هياش رأي مش تفسير رأي نعم.
لكن ديت مراجع علمية موثقة بالأدلة والبراهين فلما لا نعتمد على ما له دليل وما له برهان شكرا آه، الكتاب الوحيد الحاوي لمج- لمجمع الأحاديث index للحديث كلها عملوه مجموعة من المستشرقين وما عملهوش مجموعة من العرب أو المسلمين و- وده المرجع اللي بيرجع بيه كل علماء المسلمين لبحث الحديث وبحث الكلمات ما- مثلا آه، شكرا قدس أبونا أدمن يا ريت السؤال اللي يليه و طيب آه، يا ريت تبعتوا لنا برضو السؤال دوت على الإنترنت آه،
أيوة okay آه، وصل.
شكرا آه السؤال بيقول مم.
آه كيف تفسر النجمة المرتبطة بالهلال على انها العزى آه وكأنك تريد ان تقول ان المسلمين يعبدون الاوثان
سؤال جميل طيب بلاش كلامي أنا يقدر يجيب لنا أي تفسير من أي شيخ أو أي فتوى محمد بعد ما أزال الأصنام كلها لماذا أبقى على الهلال والنجمة لتوضع فوق المآذن وعلى القباب تعليل واحد بس ولا دي كمان لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم تعليل واحد نعم.
مش ده صنم ومعمول له ديل بنته في ديله
لا آه السؤال اللي يليه يا ريت تبعته لنا برضو لو ما ما فيش اتصال دلوقتي بعته لنا على الانتركم
استنى عليهم شويه
okay آه السؤال اللي جاي بيقول آه والقدس ابونا ما فرق ب... ما الفرق بين الرحمن والرحيم
ما الفرق بين الرحمن والرحيم آه، في مقدمة تفسير الطبري الجزء الأول وصفحة 74 وموجود على الإنترنت قال إيه على الرحمن والرحيم قال اختلف العلماء هل الرحمن والرحيم هما بمعنى واحد او بمعنيين ده القرطبي اللي بيتكلم وكمل كلامه قال هما بمعنى واحد كندمان ونديم نعم.
طب ليه تكرر هو مجرد تكرار يعني ولا مجرد ال- الضبطه بتاعه ال- الريتم ال- السجعه مش عارف وبعدين في مقدمة تفسير الطبري الجزء الأول وصفحة 73 وموجود برضو على الإنترنت بيقول في معنى اسم الله الرحمن قال نقلا عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع الرسول يقول الرسول قال إيه؟ قال قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت سامحني خلقت الرحم رحم المرأة وشققت لها اسما من اسمي شققت لها للرحم اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته تشجيع على الايه لا، هذا هذا قبيح لا، آه، لا، لا، قبيح لا، بس ده في بلاش.
كتب التفاسير يا عمو في كتب التفاسير أهكذا يكون الدين يا أحبائي يرتبط اسم الله بالأصل ما كانش في مخهم غير الحكاية دي هم مركزين ومسلطين الفكر في المرأة على الحتة دي فعشان خاطر يبقى يقولها وهو مبسوط ويبقى في تحليل للموقف يقول لك ده من أسماء الله الحسنى الر- الر- الر- الرحيم آه، من الرحم صعب لا شيء حسن فيه آه للاسف الوقت بتاعنا ب- قرب ينتهي ويا ريت دلوقتي قدسك ت- آه، تقرا لنا و- وتشاركنا وتدينا نبذه روحيه ونتكلم عن الايه بتاعت النهارده امين اتفضل
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك صح ويسوع المسيح الذي أرسلته كل اهتمامي وكل حبي أن احنا نتعرف على الله الوحيد الله الموجود الله الذي أتى وتجلى في صورة المسيح الجسد الإنساني تجلى فيها الله عشان يبقى بيننا يشعر بشعورنا ويظهر لنا صفاته وسماته ومحبته ويعطينا نعمته وخلاصه فصلاتي إلى الله أن يكشف عن عيوننا وقلوبنا لنعرفه إلهنا الطيب الحنان يا من كشفت عن ذاتك لموسى النبي فعرفك الإله الموجود ويا من أظهرت لنا ذاتك متجسدا في شخص المسيح كما ترأيت لموسى في الجبل وفي الشجرة ترأيت لنا في صورة يسوع المسيح اظهر ذاتك للكل ليعرفوك وليتمتعوا بالوجود معك وبغنى مجد نعمتك لك كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين آمين آمين آمين شكرا يا أستاذ أخويا وأختي المسلمة هل تعرف الله؟ أنت تعرف الله؟ أنت تعرفي الله؟ مين هو الله؟ ابتدينا باللفظ بس مين هو الشخص؟ هل ممكن تعرفي الله؟ لأن أئمة المسلمين بيقولوا لا يجوز معرفة الله لكن يجوز معرفة إرادته حسب مقولة الإمام الغزالي إذا كان الله ليس كمثله شيء وأن الأمور تعرف بأمثالها فلا يجوز معرفة الله ويفاقه ويوافقه أيضا الإمام أحمد الفاروقي إزاي إحنا ما نقدرش نعمل الله إذا كان معرفة الله هو الغاية الأساسية اللي ربنا عايزنا بيها ربنا أصلا جايبنا عشان نعرفه يحبنا ونحبه يا ريت تفكروا في الأمر ده يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة يسوع المسيح قال تعرفون الحق والحق يحرركم أرجوكم فتشوا ودوروا واسألوا واعرفوا فين الحق لأن الحق هو الحاجة الوحيدة اللي وما بنقولكش خد كلامنا مسلم بيه ما بنقولش أرجوك افتح كتابك ودور افتح في القرآن وافتح في الأحاديث أبا صلاتي معكم وقلبي ليكم نشكر قدس أبونا على ما موجوده معانا وسلام الرب المجد يسوع المسيح لكم جميعا وإلى اللقاء آمين